السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد هذا القيام الذي ربما أرهق البعض ولكن هذا القيام يخفف قياما آخر هذا الذي نريد أن نتكلم عنه اليوم القرآن من مفاتيح الاستفادة منه أن تتعامل مع الوحي أنه حقائق وعقائد لا مجرد مشاعر الإنسان عما تقرأ وبتسمع فأنت الآن سمعت أهل الجنة وهم سينادون على أهل النار هذه حقيقة ستحدث حتما ولا بد وستكون أحد أطرافها عفاكم الله من الطرف الثاني فكده كده الحقيقة دي هتحصل وفي يوم من الأيام هتعيشها وتشوف الباب دوت كتير بيتعامل مع القرآن إن هو مشاعر يعني إيه الكلام ده زي ما في واحد ممكن في رواية تبكيه الرواية دي مش حقيقية مجرد ان في واحد من نسج الخيال بيصيغ ليك فكرة معينة فممكن تتأثر تبكي ممكن في واحد بيغني وموسيقى وبتاع وهو فرحان وكده كده واخد فلوس على الكلمتين دول وانت بتبكي وانت بتسمعه وهو بيغني والكلام ده انت عارف ان الكلام ده كله ايه مش حقيقة ده مجرد ان هو بيغني لان كثير من الناس يتعامل مع هذه الاشياء انها مشاعر القرآن ليس مشاعر وفقط ولذلك الذي يتعامل مع القرآن أنه حقيقة وعقيدة يبثها الله سبحانه وتعالى في عقلك وقلبك فالإنسان عم يتعامل مع الوحي أنه عقيدة ويتعامل معاه أنه هو كلام الرب يختلف تماماً وده اللي هيخلي ناس كتير جدا تفهم هو احيانا بيبكي في الصلاه واحيانا ما بيبكيش فاحيانا يقول لك ايه الله المستعان الشيخ النهارده كروت ضيع لنا الايه ما استمتعناش قد يكون قد يكون انك مشغول بنغمه القاري لا بكلام الباري انت مشغول او البعض مشغول بصوت الشيخ فالذي ابكاك الشيخ ولم يبكيك كلام الرب ودي نقطة مهمة جدا حساسة تلاقي لو الشيخ بكى أنت تبكي لو الشيخ مثلا خدك في اتجاه معين ممكن البعض يتأثر وهذا أمر جيد لكن إياك إياك أن يكون إحدى مداخل عدم التعامل مع القرآن والتشويش على هذا أنك مشغول بالصوت لا بالكلام وإلا في ناس بتتأثر بصوت مغنيين ويبكوا بل بموسيقى بدون كلام ويبكوا فانتبهوا لهذا الأمر جيدا فهذه الأمور حقائق من الحقائق التي ستكون أننا في يوم من الأيام سنكون تحت التراب هذا اليوم ده ممكن يكون باقي عليه دقايق ممكن ساعات ممكن شهور ممكن سنين الله أعلم ومن مات قامت قيامته الإنسان هو في القبر على صنفين إما يرى مقعده من الجنة أو يرى مقعده من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى في القبور إلى ما شاء الله يعني حاولوا تتخيلوا كده وتسرحوا اللي مات أيام آدم كم وقت قعد في قبره لغاية دلوقتي اللي مات أيام موسى أيام الأخدود أيام النبي صلى الله عليه وسلم من سبعة قرون اللي ماتوا من 500 سنة بقالهم 500 سنة تحت التراب في إيه؟ إما في نعيم وإما والعياذ بالله في غير ذلك عفانا الله وإياكم في الوقت ده وفي وقت من الأوقات هتيجي تقوم الساعة وزي ما بدأنا معاكم أول يوم في السلسلة ديت إن يا جماعة ده وبالله وتالله الكل سيعيش هذه اللحظات مهما حت عنه في يوم من الأيام هيتقالك ذلك ما كنت منه أنت كنت بتحيد كنتش بتحب تسمع الكلام ده أنا مش جاي أرعبك ولا جاي أخوفك وإن كنت أنت لو خفت ده دي منزلة عالية يعني إنك تخاف من ربنا دي عبادة عالية جدا زي إنك بتحب ربنا يعني ربنا أثنى على الذين يخافونه سبحانه وتعالى أنا جاي أحطك قدام الحقيقة إن الحقيقة دي أنت هتشوفها في يوم من الأيام الحقيقة ديت وبعث رماس القبور حملة تفتيش رهيبة على القبور تبعثر كله يطلع بعد النفخة الثانية فلما يطلع الإنسان هيطلع إزاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الإنسان كيف سيبعث يبعث على ما مات عليه هتبعث على ما ستموت عليه عشان كده لحظات النهاية دي مهمة جدا جدا جدا ولذلك من الأدعية التي ينبغي أن تشغل كيانك أن توفق لحسن ختام ليه؟ لأن ده اللي هتكمل معاه إلى خلاص بقى إلى أبد الآبدين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث على ما مات عليه مات ملبيا يبعث ملبيا استشعر كده الناس طالعة من القبور في واحد طالع لابس الإحرام وبيقول لبيك اللهم لبيك شوف المنظر ده كلنا بنحبه في الدنيا استشعر ده طالع يوم القيامة ده شعوره وفي واحد تاني طالع يوم القيامة بيسمع مثلا بيرقص ده مات وهو بيرقص وهو بيسمع أغاني وهو بيتفرج على حاجة لا لا يحبها الله أخذ جرعة معينة من شيء لا يحبه الله شيء محرم من مخدرات أو غيره خد جرعة معينة يقابل ربنا يطلع يوم القيامة على الأرض وسمي اليوم القيامة قيامة لأن الناس سيكونوا إيه؟ قياما يوم يقوم الناس كل واقف الوقفة دي بتخفف كتير عليك هناك وهو يوم قد إيه سنة سنتين ثلاثة لا لا خمسون ألف سنة شوف المساحة فالمساحة دي الزمن ده كله وكله واقف والناس هتقف ازاي صفا لا يتكلمون مفيش حد بيتكلم وعانت الوجوه للحي القيوم خلاص كله خشع وخارجين ازاي حفاة عراة ولذلك العلماء قالوا يبعث على ما مات عليه هو مات بلبس الإحرام يبعث هكذا ثم يعيدهم الله سبحانه وتعالى ويكونوا عراة كما بدأنا أول خلق نعيده نرجع تاني يبعثوا هكذا ثم يكسى الناس بعد ذلك وأول من يكسى إبراهيم يا ترى أنت هتكسى إمتى أول من ينشق عنه القبر محمد صلى الله عليه وسلم ويخرج معه لواء الحمد ولذلك سمي محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من حمد ربه هو صلى الله عليه وسلم فكل واحد هيطلع يطلع على ما مات عليه بل أعجب من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث, يبعث كل إنسان على نيته كان نيتك إيه؟ في واحد كان نيته كان نفسه أمنية حياته أن يحفظ القرآن حاول مرة واثنين وثلاثة واربعة لم يفتح لها يبعث على هذه النية كان نيته أن ربنا يرزقه مالا وفيرا ويسلط على هلكته في الحق ينفقه في الخيرات لم يرزق مالا وفيرا كان أمنيته كان أمنيته كل واحد على حسب النية بتاعته كان نفسه يخدم دين ربنا كان نفسه ينشر الإسلام كان نفسه ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلي بهذه النوايا فيبعث على نيته ويحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم صور من الناس مهما شردت الآن عني ولا تريد أن تسمع ستكون في يوم من الأيام في المشهد ده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عما كان بيحكي للصحابة مشاهد من المشاهد دي يقول لهم إيه في النهاية لا ألقى أحدكم يقول لي- لي يا رسول الله أغثني أغثني أقول قد بلغتك أنا قلت لكم وقلت لك إن ده هيحصل دلوقتي جاي تقول أغثني أنا أغثتك في الدنيا لما ألقيت عليك هذه النصيحة أنت لم تمتثل لها الآن كل امرئ حجيج نفسه فيحكي لنا النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم إن يوم القيامة والناس بتطلع أنماط وأشكال في واحد طالع شقه مايل مش مظبوط مش عارف يعدل نفسه ماله يا جماعة الراجل ده وجماعة ده طالع قدام مين قدام عدد قد المسجد ده لو كان كده كانت سهلة خالص قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم كل جاي الله عز وجل حشرهم لم نغادر منهم أحدا فيش واحد هيفلت الكل جاي الملائكة خلاص لما الأرض أما السماء تبدأ تتشقق السماء ويبدأ بعضها يقع تبدأ الملائكة كلها تنزل كل دول ويطلع واحد من التراب طالع الملائكة وهي بتطلع الصالحين المتقين لا لا لا دول يحشروا إلى الرحمن وفدا ابن عباس بيقول إيه ركبانا دول طالعين راكبين وفي وفد الرحمن وفي ناس تانية طالعة نسأل الله العفو والعافية كما قال رسول الله يحشروا على وجوههم متاخد على وشه بيتسحب يا ستير يا رب دول اللي هيقولوا يا ويلنا من بعثنا مين اللي احنا ايه اللي ود... احنا رايحين فين خلاص رايح لليوم اللي ربنا وعدك بيه فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا الراجل ده اللي شقه مايل ايه اللي عامله كده قال لك ده كان لا يعدل كان متجوز اتنين كان بيميل لواحدة وسايب التانية ده واحد منهم الناحية التانية إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة في واحد واقف ده منبر خشب وفي منبر حديد في منبر نور مين دول؟ قال لك دول المقسطين الناس اللي كانوا بيعدلوا بيعدلوا في مين؟ قال لك في من كانوا يحكموهم وفي أهليهم وما ولوا كل واحد منكم يسأل نفسه هو عادل مع زوجته مع زوجته وأولاده ولا إيه الأخبار فده واحد في واحد تاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوضع عند استه عند مؤخرته استشعر كده في واحد طالع يوم القيامة طالع من قبره وقدام الملايين دي قدام المليارات دي من المخلوقين من جن وملائكة وإنس وأنبياء وصالحين وكنعانيين وحضارات و... وده طالع عليه راية بترفرف هذه غدرة فلان ابن فلان كان سارق مثلا في يوم من الأيام كان سارق ولا كان ضاحك على حد في قطعة أرض ولا عمل مشكلة ولا خان أمانة ولا انت ولا ضحك على ناس في عرض ولا حاجة يتطلع من قبره كده لو ما تبش في الدنيا يطلع يوم القيامة كده مبعوث وانت كنت عارفه كنت شايفه في الدنيا ان هو ظاهره كويس ده الباش مهندس ده ده راجل زي العسل ده الدكتور ده زي العسل الدكتور ده خان الأمانة المهندس ده ضحك على الناس يجي يوم القيامة في راية يبقى محمد معاه لواء الحمد وده معاه فلان ابن فلان خاين خان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا نسأل الله العفو والعافية ويحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يجي يوم القيامة في ناس شايلة حاجات كانت سرقاها في الدنيا واحد كان سارق بقى ورق واحد كان سارق فضة واحد كان سارق نسأل الله العفو والعافية ويحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس اللي كانت بتمنع الزكاة ده يجي يوم القيامة يتجسد المال ليه وهو أول ما يطلع من قبره في صوره تعبان اللي مش مصدق يبقى انه مش مصدق لغايه ما يلاقي الحدث ده قدامه ولن يصدق وقتها الا بالمحسوس يقول النبي صلى الله عليه وسلم فياتي له الس- هذا الثعبان فيقول فيصرخ من انت يقول له انا انا كنزك انا مالك انا المال بتاعك الناس اللي قاعده تتكبر على الخلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامه هيتحشروا ازاي كالذر زي النمل يطأهم الناس بأقدامهم كل اللي طالع من القبر قاعد امال يدوس عليه مين دول دول ناس كانت ناس الله متكبرين وفي ناس في حتة تانية خالص في ناس في ظل الرحمن سبعة يظلهم الله سبحانه وتعالى وفي ناس كانوا بيحبوا بعض في الله أين المتحابين بجلالي اليوم أظلهم يظلهم الله سبحانه وتعالى دول واخدين الظل وفي واحد تاني البقرة وآل عمران هو قاعد كده تحت مظلة البقرة وآل عمران مين ده يا جماعة ده كان واحد حافظ البقرة وآل عمران في يوم خمسين ألف سنة هو هيمر على المؤمن كما بين الظهر والعصر وكلما زاد إيمانك وزادت رجاؤك في الله قل هذا اليوم عليك هو على الكافرين عسير لكن على غير الكافرين إن شاء الله يسير اجتهدوا وسألوا الله سبحانه وتعالى أن توفقوا لحسن ختام لأن المرء سيبعث على ما ختم له فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحسن العمل وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم